حلوني أبا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين وكل سنة وانتم طيبين عاوز أكلمكم في آية من سفر الأمثال أمثال 22 عدد 28 بتقول لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك من الناحية الحرفية كان في حاجة اسمها تخوم تبان في الإصحاح اللي بعده لما بيقولها بس بيزود عليها معنى تاني يقول لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام هي إيه التخوم؟ التخوم ببساطة كانت تحديد الأرض لكل سبط ولكل عيلة كل عيلة ليها أرض تتسلم من أب الابن الحفيد وحتى لما يتزوجوا ما يفرطوش في الأرض بتاعتهم وكلكم تفتكروا قصة في حياة أخاب الملك لما حب ياخد أرض نابوت اليزرعيلي الراجل قال له دي أرض أبائي ما أقدرش أفرط فيها وما بعهاش هو ماشي على الشريعة الشريعة تقول كده إنه ما يفرطش في الأرض لأن دي ملك العيلة فالراجل زعل والمهم اتخلص منه وعمل مصيبة وكده لكن المبدأ ده مبدأ في الشريعة بتاعت موسى لكن له معنى عميق روحي بالبلدي كده ما تشطبش على ورث روحي خدته من اللي قبلك وانا قصدت اتكلم في الموضوع ده لانه احنا في زمن في ناس كتيرة غاوية تشطب على اي حاجة قديمة بغض النظر بقى القديم ده مهم ولا مش مهم عارفين اللي عاوز يرمي يروق البيت فعاوز يرمي اي حاجة طبعا مش موضوعنا عشان الستات قاعدين هتبقى مشكلة في ستات ما بترميش حتى الجرايد القديمة وفي ست لا ترمي أول بأول بحيث البيت يبقى فاضي لا ده صح ولا ده صح هنا لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك يعني ما تفرطش في حاجة غالية حتى لو ما كنتش عارف قيمتها دلوقتي وأكلمكم بقى تحت العنوان ده في كام بند كده مهمين أوي أول بند هو تعليم الآباء الآباء علمونا سلمونا أن الطريق للحياة الأبدية زي ما المسيح قال طريق كرب وباب ضيق وتحت العنوان ده قالوا واستفاضوا في القول كلمونا عن النسك وعن الزهد وعن السهر الروحي وعن الطاعة وعن الاحتمال وعن الصبر وعن الجهاد والاجتهاد المستمر يطلع لنا شوية تعاليم غريبة اليومين دول وفين نعمة ربنا والمسيح اللي فدانا ليه مصعبين المسائل كده بقى ربنا اللي بيحبنا يقعد يذل فينا ويتعبنا عقدتوا الناس مالت كنيستكوا ضيقة كده طبعا الكلام ده له بريق عند الناس اللي مش عاوزة تتعب انها بتقدم ايه مسيحية سهلة فبيقول لك ده كنايس تانية بتقول مجرد تقبل المسيح خلاص تدخل السنة لا بيقعدوا يقولوا صيامات ولا سهرات ولا ألحان ولا أب اعتراف وما فيش حاجة زي كده ولما نغلط يسامحنا أول بأول والحكاية سهلة أحبائي لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك حاسب لا تكون بتشطب على منهج على تعليم أبائي بقاله ألفين سنة هو الجهاد المستمر لمجرد أن في شوية شعارات براقة وكلمات رنانة والناس بتعرف توعظ فتخلي الناس تقول الله طب ما الحكاية سهلة كده امال متعبنا ليه في الكنايس لما نقول لازم تتوب توبة جادة تروح لأب اعترافك وما تتناولش غير لما تبقى بتجاهد وبتتوب وتخاف في ناس ت- تلاقيها ايه تنقل التخم القديم في مرة واحد بيقول لي انا شخصيا هاكل وادخل اتناول ومحدش يمنعني ايه يا ابني اللي بتقوله ده خلاص كده هو بيعمل ايه هنا بينقل تخم قديم يعني بيستبيح وعاوز يقول ما المسيح ما صامش تسع ساعات قبل ما يتناول حبيبي البدع الجديدة بتاعتكو دي يا ابني الكنيسة أيوة هي اللي قالت لازم نصوم احتراما للسر وعشان نعيش في روح الصلاة واحنا ده ده وصومنا اسبوع كامل حتى ما نستاهلش ناخد جسده ودمه انما في واحد عاوز ينقل التخم القديم يزيح اي قواعد لمجرد انها قديمة بدل حاجة قديمة يقول لك اركن ملوش لازمة زي التعليم الآبائي هنا الت- التخم القديم ال- الطقس طقس الكنيسة ده مخدوم جدا وكتبوه وصاغوه قديسين كبار وتراكم مع السنين يعني عشان الكنيسة يبقى فيها أيقونات ويبقى فيها أعمدة ويبقى فيها حامل أيقونات كل ده تكوين الكنيسة في ألفين سنة تخم قديم تطلع بدعة هو لازم يعني المذبح يبقى كده هو لازم مذبح من أساسه يا نهار أبيض في ناس بقت تقول كده لازم أيقونات وتفرق إيه عن الصور ولازم مش ع- الناس بقت تناقش كل حاجة مسلمة على إيه قولت إن القديم ده أو المسلم اركنه لا التفكير ده مش روحي الشخص الروحاني يمشي على على اللي قبله يعني اخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة يعني شوف اللي قبلك عملوا ايه وصلوا بالسلامة السما احنا عاوزين نمشي وراهم لكن هنألف سكة هنخترع حياة روحية هنعمل طقس على مزاجنا طب وال- واللي فات ده كله شكله ايه خدوا بقى عندكم طقوس بتهاجم بلا عدد مثلا طقس الصيام نفسه تلاقي في ناس معترض عليه وهات لي آية تأكد إن الأكل يبقى بالزيت طب ما فيش آية بتقول أكل بالزيت هتصوم ولا مش هتصوم ده تخم قديم تراث ثروة روحية وما تتعارضش مع الإنجيل في حاجة والحياة في الصيام الموضوع مش زيت المفروض ما ناكلش أساسا وبنضطر ناكل فقالت الكنيسة كله نباتي كله خفيف خليكم تصلوا عدل موضوع بسيط انما يقول لك ما جاتش في الانجيل ايه اللي ما جاتش في الانجيل ما هي ما جاتش في الانجيل بالنص اللي انت عاوزه لكن جاي فيه اثباتات ملهاش اخر عن قيمة الصيام وعن الزهد وعن النسك وربنا يسوع نفسه كان يصوم كتير تلاميذ صاموا ليه تن- تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك بحجج بقى وهنا عاوز أفك- أفكركم بمبدأ مهم أوي أكتر بدعة في رأيي تعبت الكنيسة في الألفين سنة حاجة يسموها في اللاتيني Sola Scriptura إيه يعني اللي بيقولوا ده Scriptura دي يعني الكتب scriptures كتب المقدسة Sola يعني sole يعني only يعني الكتب فقط لما طلعوا ناس يقولوا الانجيل بس هو المرجع عملوا ايه نقلوا التخم القديم كله ليه ما هو الانجيل مرجع ما حدش ينكر بس الانجيل ما قالش بعض الطقوس بس المسيح كان بيسلم تلاميذه حاجات كتير مش لازم تكون اتكتبت واحنا استلمنا عن اللي قبلنا واللي قبلنا استلموا عن اللي قبلهم لغاية ماري مرقس لغاية المسيح عاوزني أشطب على التاريخ ده كله واخضع لتفسير حديث لواحد ما يعرفش أي حاجة في التاريخ وأقول هو الصح وكل ده غلط فكرة الكتب فقط شكلها مغري لما تقول الإنجيل فقط طبعا الناس تحس معاك حق لا مش معاك حق لأن قول لي أنهي إنجيل طب ما كل واحد ماسك انجيل ممكن يطلع بتفسير خاص تفسير خاص يعني اجتهاد شخصي احنا ما بنمشيش بالاجتهادات الشخصية هل الجسد اللي على المذبح جسد حقيقي ولا مجازي مش من حق حضرتك اللي تجاوب ولا انا الكنيسة اللي ترد لأن الكنيسة عمرها ألفين سنة مستلمة من المسيح هي اللي تقول التخم القديم إيه اللي قصده المسيح إيه اللي عاشوا بيه التلاميذ إيه جسد ودم حقيقي ومن لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دم ليست له حياة فيه يبقى نسجد لجسدك المقدس ونسجد للدم الكريم لأنه جسد حقيقي طب في ملايين من البشر مش عاجباهم الفكرة نقلوا التخم القديم زاحوا تعليم الكنيسة على جنب وقالوا ده مجرد ذكرى حتى كلمة ذكرى فسروها على مزاجهم ما رجعوش لتفسير الكنيسة لفهم الكنيسة ذكرى معناها نعيد نفس الحدث بنفس معناه وقيمته وعمله إنما قال لك فكرة فكرة نفتكرها ما حدش قصد كده ده تفسيرك انت إذا نقل التخم ده بيحصل بأشكال كتير قوي وتعبير الكتاب الآية اللي عاوزكم تحفظوها لله دي لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك احترم الآباء القديسين والكنيسة اللي عمرها ألفين سنة والشهداء والبطاركة والأساقفة وال... لأنه في ناس عندها نوع من الكبرياء اللي يتزين بالعلم لأن الكتاب بيقول العلم ينفخ فواحد يقرأ له كم كتاب يعتبر نفسه علامة ويشطب على كل الناس قبل منه ويفتكر هو اللي هيقول والناس كلها تمشي وراه ليه يا حبيبي كده ده ربنا يسوع قالها صريحة أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال وقال الآخذ الحكماء بمكرهم يعني الحكيم اللي شايف روحه ده لازم يقع يتاخد في غلطه وإن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم نقل التخم مش بس في تفسير الكتاب ما في أخطاء كتير جدا في تفسير الكتاب دلوقتي النهاردة طالعة بدعة مثلا تقول إيه إحنا ليه بناخد حكايات الإنجيل على إنها حكايات حقيقية دي أساطير دي حكايات بيقولوها للعيال عشان ناخد منها المعنى فآدم ده حكاية ونوح ده حكاية ويونان ده حكاية لكن مش بجد مش بجد يبقى المسيح مش بجد وتبقى الحكاية كلها مش بجد وتبقى السماء مش بجد ويبقى الشيطان هو الوحيد اللي جد لأنه ضحك على الناس كلها لا آدم شخصية حقيقية وإلا أنت ما تبقاش بني آدم ما هو اسمك بني آدم عشان جدك الكبير اسمه آدم ثانيا المسيح ذكر آدم وذكر نوح وذكر يونان اللي بيطلع ان القصص دي أساطير بيطلع المسيح كذاب لما ربنا يسوع يقول كما كانوا في أيام نوح النهاردة انت عارفين في ملايين من المسيحيين يعتقدوا ان قصة نوح والطوفان والفلك والكلام ده ده كلام أساطير واسمهم مسيحيين تصوروا ايه اللي حصل نقلوا التخم القديم تعليم الكنيسة وفكر الكنيسة ركنوه وبصوا للقصة كلها على انها مجاز رمز اسطورة حكاية لكن لا معقولة ويقول لك بصوا حتى التعبير يقول لك معقولة الارض كلها كانت تغرق وهو معقولة في مركب تتعامل في 100 سنة يبقى هنا هو حكم الايه العقل عشان بيقول هي معقولة طب يا سيدي مش معقولة طب ما المسيح بتاع معجزات كلها مش معقولة طب ما العذراء عشان تولد المسيح بدون زرع بشر ما هي مش معقولة وعشان المسيح يقوم من الموت ما هي مش معقولة وعشان يمشي على المية ما هي مش معقولة لو انت هتقول المعقول وغير المعقول انت مش هتبقى مسيحي هيفضل لك ايه ولا حاجة هتفضل لأن هي فعلا مين قال إنها لازم تدخل عقل حضرتك هي في حاجات من فوق حقيقة يعلنها الكتاب عشان كده عاوز تصدق صدق مش عاوز انت حر عاوز تصدق دماغك انت حر أتستطيع أن تؤمن ده السؤال ليك بقى عاوز تؤمن ولا لا تؤمن لكن في ناس كتيرة ما رضيتش تؤمن فده تخم قديم لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك في كل العصور كان بيجي ضغط على الكنيسة عشان تتنازل في حتة يعني في القرن الرابع وقت أثناسيوس كان في ضغط عالمي على الكنيسة المصرية لأن الوحيد اللي وقف لهم أثناسيوس ورهبان مصر في قولة ايه بلاش نقول المسيح قد الاب تماما في الجوهر او له نفس جوهر الاب نقول مشابه مصر دي تربسة تربسة العالم كله تقريبا كان مسيح تلات ارباعه مسيح واغلبه مشي ورا اريوس بما فيهم الامبراطور المسيحي انما الكنيسة المصرية القبطية اعلنت انها هتمشي على تخم الاباء استلمنا ان المسيح اله حق من اله حق نور من نور لاهوته وذات لاهوت الاب انا والاب واحد قالوا له العالم كله ضدك قال لهم وليكن وانا ايه ضد العالم ليه ليه واتهمونا بالتربسه واتهمونا ان دماغنا ناشفه واتهمونا ان احنا ما بنت ما بنتنازلش بص تنازل في حقك لكن ما تتنازلش في حق ربنا لانه مش حقك فهنا لا تنقل التخم القديم الذي الذي وضعوا ابائك تسليم اللي استلمناه ما ينفعش نفرط فيه احبائي لا في الايمان ولا في الطقس حسبه لان الناس كلها عاوزه تتنازل موضه جديده زي اللبس كده موضات لا الحياه الروحيه مش موضه التعليم اللي يدخل السماء ده مش موضة عشان كده تلاحظوا ان احنا كهنة او اي معلم في الكنيسة لازم يراجع دماغه على فكر الكنيسة مش على نفسه لان القديس بولس قال تحذير مهم قوي قال اذ يقيسون انفسهم على انفسهم يضلون تصوروا واحد بيقيس نفسه على نفسه يعني مين مرجعه مين كبيره نفسه طب ما بيضحك على روحه إنما إحنا لما نتقاس على أقوال القديسين نبص في الأرض ونقول يا رب ارحمنا ما عملناش حاجة من اللي بيقولوه لسه فمحدش فينا يشعر إنه إيه هيروح فين بقى في الشهداء والقديسين الكبار دول فلما بنقول يلا نتوب يلا نسهر يلا نجاهد يلا نصوم يلا نشد حيلنا شوية ما يطلعش واحد يقول تعبتونا بالكلام ده لا ما هو ده الكلام الصح ولن ننقل التخم القديم الذي وضعه الآباء لأنه أسهل حاجة أن الواحد يقول للناس ما يطلبه المستمعون يعني إيه أن ممكن واحد يدخل على ناس يقول لهم إيه أنتوا أنتوا ما حصلتوش أنتوا ناس فل أنتوا عاملين اللي عليكم وأكتر لو أنا قلت لكم الليلة دي كده تيجوا تروحوا تصلوا صلاة النوم تقولوا على إيه طيب ما أبونا قال إحنا عشرة على العصر لسه هنصلي صلاة النوم خلاص بقى ما احنا تمام كده فهمتوا الفكرة بس انتوا ايه ممكن ترضوا عليا لما اقول لكم كده لاني ارادتكم لاني ف يعني ضحكت عليكم قلت لكم انتوا تمام لا بس انا بغشكم انتوا مش تمام ولو طايلين طول الليل نصلي يا ريت لان محتاجين طب ما هو الكلام كده بيوجع معلش يوجع بس يوصل يوجع بس يفيد لا تنقل التخم القديم الذي وضعه ابائك اللي استلمناه يا أحبائي مش من حقنا نفرط فيه أقول آية تاني تؤكد نفس الفكرة قديس بولس يقول لتلميذه تيموساوس في آخر حياته ودي مهمة أقول آخر حياته لأنه بيسلم حاجة مهمة كان عارف أنه مسافر خلاص كان هيستشهد فقال له في تيموساوس التانية اللي هي آخر رسالة كتبها بولس إصحاح اتنين قال له تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا يعني إيه؟ يعني اللي سمعته مني تسلمه زي ما هو وديعة للي بعدك يسلموا للي بعدهم بنفس الأمانة وديعة تحافظوا عليها زي ما استلمتوها التعليم الروحانية التقوى الصلاة العبادة ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفى أن يعلموا آخرين أيضا يا بولس أنت ماشي وكملت جهادك وفي نفس الرسالة يقول أكملت السعي حفظت الإيمان وأخ... يعني خلاص يا عم خلصت يا بختك قال لا لا أنا عاوز أطمن على اللي بعدي يمشوا بنفس التعاليم طب إيه انت هتسيطر تاني لا ما بيسيطرش الموضوع مش سيطرة لان لما بنيجي نتكلم في الطقس ولا في العقيدة يقول لك انتوا عاوزين تسيطروا وخلاص موضوع مش سيطرة دي وديعة دي أمانة محدش فينا من حقه يفرط فيها ولا يغير فيها أودعه أناسا أمناء ما يسمونه حركة التطوير والتنوير والابتكار ولا ده له مجالاته نقعد كده تحت مروحة ما كانتش موجودة من خمسين سنة فيش مانع نمسك مايك ما كانش موجود ما فيش مشكلة نشغل تكييف ماشي لكن مش هنطور في العقيدة ما فيش حاجة اسمها كده يعني هنخلي الثالوث ربوع مثلا يعني ايه تطوير العقيدة يعني فكرة ان المسيح مات من اجل خلاصنا مش عاجبة الناس طب نشوف لها ابتكار جديد مفيش حاجة اسمها كده مفيش مسيحية بدون الايمان بالمسيح الى حق من الى حق مفيش مسيحية بدون الايمان بالمسيح اللي مات وقام عشان مفيش مسيحية بدون الدينونة والحياة الابدية مفيش مسيحية من غير مسبح وفي خارستية مفيش مسيحية من غير عذرة بتشفع فينا ما نعرفش مسيحية غير كده ومفيش تجديد في الحاجات تجديد ملوش دعوة بالكلام ده لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آبائك وصية جميلة بيقولها سليمان الحكيم ما تفرطش يا ابني في القديم بالسهل لأنه نزعة الحداثة وسرعة عجلة الحياة النهاردة كل يوم في جهاز جديد بينزل ومن شوية ما كانش حد معاه موبايل دلوقتي الموبايل موضة قديمة الحاجات بتجري بسرعة جدا يغيروا زي ما غيروا بس في تغيير في البني آدم مثلا بقى بقاله ثلاث رجلين يفضل البني آدم معاه ايدتين ورجلتين اللي من ألفين سنة زي اللي من ألف سنة زي اللي النهاردة لكن اه التكنولوجيا تتغير ما كانش في عربيات بقى في عربيات بس البني آدم لسه هو البني آدم والخلاص هو الخلاص والكنيسة هي الكنيسة وطريق السماء هو طريق السماء الحاجات دي ما فيهاش تجديد وابتكار وتطوير لا ما فيش كلام زي كده من الأمور اللي بيحاولوا يقولوا ننقل التخم القديم الأسرار عموما تهاجم في الفترة دي من ضمنها مثلا سر الكهنوت وسر الاعتراف طلع لنا شوية شباب مثلا وليه اعترف عند حد بيغلط زي زي وما نعترف على ربنا وليه ربنا يميز ناس في الكنيسة عن ناس ويعمل فئة اسمها الكهنة وليه ما يكونش الكهنوت ده عهد قديم بس ما فيش حاجة اسمها كهنوت عهد جديد هو بيعمل ايه بينقل تخم قديم بقالنا ألفين سنة عندنا كهنوت وعندنا سر التوبة والاعتراف وعندنا وعيش واللي قبلنا عاشوا كده واللي بعدينا هيعيشوا كده لكن اللي هيطلع بره الخط هيضيع هيهلك نقول للناس دول يا أحبائي لا تنقلوا التخم القديم الذي وضعه الآباء الآباء سلمونا أن ربنا يسوع وكل وكل دي مهمة قوي وكل عنه بشر اداهم سلطانه من غفرتم خطاياه طب انت الغافر يا رب انت الوحيد اللي تقول مغفورة لك خطاياك ايوه السلطان الخاص بالمسيح يعطى لوكيل المسيح عشان لما يقول مغفورة لك خطاياك تتصرف في السماء ومن أمسكتموه عليهم أمسكت إيه اللي حصل هنا ربنا يسوع ادى توكيل توكيل يعني له صلاحيات عشان كده ربنا يسوع أطلق الرسل وقال لهم اشفوا مرضى طهروا برص اخرجوا شياطين اقيموا موتى مجانا اخذتم مج... ده سلطان سلطان كهنوتي عايشة بيه الكنيسة جيل بعد جيل ولقينا في سفر الأعمال الجيل الأول بيرشم بيحط إيده على كهنوت في الجيل الثاني قديس بولس نفسه اتحط عليه اليد عشان يبقى أسقف وبولس حط يده على تيموساوس وعلى تيتوس بقوا أسقفة وأصبح في كهنوت واضح له مهام واضحة وكاتبين مواصفات كاهن العهد الجديد القديس بولس عمال يوصي وصي تيموساوس لا تضع يدك على حد بالعجلة ولما تختار القسيس تختاره واحد اتنين تلاتة وبعدين يطلع لنا زمن يقولوا لنا ايه كل موضوع الكهنوت ده مش حقيقي ربنا مش مستني وطبعا هم بقى بخبث شيطاني معلش يجيبوا الحاجات اللي تلخبط الناس ما فيش غير وسيط واحد بين الله والناس يسوع المسيح والكاهن كوسيط بياخد مكان المسيح يبقى الكاهن ده ملعون ومحروم وتتقال كلمات أحلى من كده مش هقدر أقول الحقيقة كل دي أفكار يلخبطوا بيها الناس الكاهن ببساطة امتداد للمسيح احنا مش بنقول الكاهن هو المسيح لكن كهنوت أي كاهن في العهد الجديد هو امتداد لعمل المسيح في الكنيسة كلكم اتربيتوا وانتوا صغيرين لما تدخلوا القداس ما تسألش مين اللي بيصلي القداس اللي بيقدس مين ربنا يسوع اللي بيعمد مين ربنا يسوع اسم ابونا فلان ابونا فلان ما تفرقش ولو ابونا وحش زي حالاتي ما تبصش برضه اللي بيقدس هو المسيح واللي هيناولك هو المسيح احكي لكم حكايه هنا عشان اخف الضغط مره سيدنا البابا كيرلس رايح يصلي في المنصوره وبعدين ست طيبه كده طبعا الكنيسه زحمه على الاخر وفي شعب كتير بره فوزعوا المناوله فالست قالت وخربت الدنيا على الباب انا مش هتناول غير من ايد البابا كيرلس يحايلوها الشمامسه والكشافه يا ست جميله خالص ودماغها حلوه واصرت مش هتناول غير من ايد البابا كيرلس طبعا الكلام ده بره على باب الكنيسه لما لقوه مفيش فايده سابوها تدخل فضلت تزرق وسط الناس لغايه ما جت عند البابا كيرلس اتاري البابا كيرلس ربنا بيديله نعمه يشوف ويعرف حاجات كتير فقبل ما يناولها بص لها بصه كده قال لها يعني ايه تتناولي من البابا كيرلس مش ده جسد المسيح ما يفرقش تتناوليه من اي يد كل اللي بيناوله دول المسيح انت بتتناولي المسيح من يد المسيح ده تعليم الكنيسه اللي استلمناه وعايشين بيه بقالنا ألفين سنة طب احنا شاربينها كده تخم قديم متربين عليه كده أبونا ده حتى لو بيغلط كإنسان أنا باصص له كرجل الله باخد بركته ببص الإيد اللي شالت المسيح هو بقى ربنا يعني يهديه زي حالات لكن هو رجل الله إذا حسبوا ان احنا بننقل تخم قديم النهاردة احترام الكهنوت بيقل احترام الاسرار بيقل ده كل ده خطر كان زمان اجدادنا يعني لو واحد بس زعلان مع واحد لا يمكن يتجاسر ويقرب من المسبح لا يمكن يحللها لنفسه ابدا انه زعلان مع واحد وداخل يتناول ليه هي لعبة يخاف من النار ويبقى حتى بيحسبها 100 مرة أقف في آخر الكنيسة ولا ما يحقليش أدخل الكنيسة وأنا لسه زعلان ولازم يخلص ويصالح قبل ما يجي طب النهاردة الناس بتبقى متخاصمة وداخلة وعايشة في علاقات ردية وداخلة ومضيعة الوقت في, في, في خناقات وقضايا وداخلة تتناول ايه الحكاية بننقل تخم قديم يعني مسلمات ثابتة بنحركها ليه كده طب خطر علينا لأن الاستهانة بالنعمة دي معناها ان احنا مش هنروح السما كده هناخد دينونة بدل ما ناخد نعمة وبركة نقل التخم القديم معناه كمان مش بس في العقيدة وفي الطقس في التلمذة عموماً التخم القديم انك ما تطلعش بره كنيستك الكنيسة دي بتتعمل على شكل فلك او صليب او دايرة لكن فكرة الفلك معناها ايه خليه جوه الكنيسة اللي جوه الفلك بيعيش واللي بره الفلك ايه بيغرق ويموت النهاردة طالع طيار جديد بعيد عنكم اسمه مسيح بدون كنيسة بيبشروا بيه في العالم كله بادعاء ان الكنايس شوهت المسيح وعطلت الناس عن المسيح وشعارهم البراق انا لحبيبي ها وحبيبي ليا يعني اطلعي انت منها يا كنيسة كأن الكنيسة ايه ضرة يعني كأن الكنيسة معطلة علاقة الانسان بالمسيح طبعا الكلام يعجب الشباب او يعجب ناس كتير ليه تحرر نزع التحرر فمش عاوز بقى يلتزم بحاجة كنيسة بكل اللي فيها ما عادتش الزم لازمة لا فارق بقى أبونا ولا فارق أمنا العذراء ولا فارق صيام ولا فارق عيد ولا فارق كيهك ولا فارق تسبحة ولا تقولوا لي إجبية ولا تقولوا لي قطمارس أنا مني لربنا بيحبني وبحبه وجه ومات عشاني وهروح السما كده الحقيقة شكلها حلو بس خداعة وما تدخلش السم أباء الكنيسة علمونا اللي احنا ماشيين وراهم لا خلاص خارج الكنيسة وإن لم تكن الكنيسة أمك لا يمكن يكون الله أبوك فأي واحد بيدعي أن ربنا أبوه وهو ما تعمدش كذاب أي واحد بيدعي أنه ثابت في المسيح وهو ما بيتناولش كذاب وأي واحد بيدعي أنه بقى قديس وهو لا يعيش حياة توبة داخل الكنيسة كذاب وبيكذب على روحه على فكرة أكتر ما بيكذب على الناس هو بيغش نفسه أكتر ما بيغش حد إنما إحنا الكنيسة هي الفلك اللي ندخل فيه بغلبنا بضعفنا بنترمي قدام ربنا ارحمنا يا رب وربنا بيرحمنا هو المسؤول عن خلاصنا طول ما احنا في بيته ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا لكن تطلع بره بيته وتقول فداني طب ما فداك عشان تدخل بيته لما بطرس اعترف أول اعتراف إيماني مسيحي دقيق أنت المسيح ابن الله الحي كان ممكن يقول له برافو يا بطرس كده دخلت السماء إنما قال له إيه طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي وعلى هذه الصخرة إيه أبني كنيستي يبقى على هذا الإيمان تبقى فيك كنيسة اللي جواها بقى كل الناس توصل للسماء ومن هنا تلاحظوا أن الكنيسة هي السماء المؤقته كنيسة هي اللي فيها القديسين مرصوصين حوالينا اللي فيها بخور زي سفر الرؤية اللي فيها ملايكة بنسميها بيت الملايكة اللي فيها وكيل الله عشان نشوف فيه المسيح اللي فيها التسبيح المستمر لأن ده اللي هيحصل في السماء اللي فيها ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا نحب بعض ونخاف على بعض هي دي جو السماء لكن احنا لسه فينا ضعف بس جوه الكنيسة بن بن بندوق طعم السماء بنجهز نفسنا للحياة الأبدية لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك ما تفرطوش في كلام زمان ما تفرطوش في اللي شفناه في, في اللي قبلينا وهنا عاوز أقول لكم معلش نصيحة بلاش تسيبوا نفسكم تقروا معجزات كتير اقروا سير كتير ايه الفرق بين السيرة والمعجزة فرق كبير قوي سيرة الشخص هي الحياة المقدسة اللي عاشها كما استلمها من الكنيسة والإنجيل السيرة بتحط قدامك تساؤل من غير ما تحس انت عايش قد ايه شبه الراجل ده او القديسة دي انما المعجزة شيء براق بس الحقيقة مش بتطلبك بحاجة بتقولك انهم بنعمة ربنا بيعملوا حاجات حلوة طب انت عرفت البابا بكيرلس بيصلي ازاي ولا عجبك بس معجزاته عرفت امنا ايريني بتصوم ازاي ولا عجبك بس معجزاتها عرفت مريمينا ده عاش حياته ازاي ولا بس عجبك معجزاته يا حبيبي السيرة افيد انظروا ما قالش الى معجزاتهم قال انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم وكنيستنا حريصة شوفوا كل سنكسار تقرأ علينا في القداس ما تقعدش تحكي معجزات تقول لنا عاشوا ازاي لما يقولوا عاشوا ازاي ينطبق ما قاله بولس تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح يبقى كلهم بقوا شبه المسيح فأي قديس هو تشبه بالمسيح فلما بتبص عليه كأنك بصيت على المسيح لكن لما بتنبهر بمعجزاته انت الحقيقة طلعت بره بخط ما كانوش القديسين ينشغلوا بأخبار المعجزات لكن كانوا ينشغلوا جدا بسير اللي قبليهم وينشغلوا بكلمة المنفعة قول لي كلمة منفعة قول لي حاجة عيش بيها لكن ما تعمليش معجزة ياما ناس حصلت لهم معجزات مش هيدخلوا السماء أقول أصعب من كده يمكن في ناس عملوا معجزات وبرضه مش هيدخلوا السماء مين اللي هيدخل السماء اللي تمسكوا بالتعليم المستقيم اللي عاشوا كما يليق بالدعوة اللي لم ينقلوا التخم القديم اللي عاشوا قديسين كما أراد الله لهم وسكة القداسة مش هتتغير هي الطهارة والنقاوة والقداسة والحب وحياة الصلاة والعطاء والبذل كل اللي انتوا بتسمعوه في الكنيسة ده ونعيد ونزيد فيه هو ده الطريق قديس بطرس قبل نهاية حياته يقول ايه برضه هو بيبعت رسالته التانية كان عارف ميعاده زي القديس بولس يقول ايه لا أمل من أن أذكركم يعني مش هبطل أفكركم مع أنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر ولكني أحسبه لزاما علي ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكر يعني إيه؟ يعني نظام ما تزهقوش مني هعيد تاني وزيد في اللي قلته قبل كده صلوا اشكروا اهربوا من الشر خافوا ربنا حبوا بعض عيشوا بأمانة باستقامة كل اللي انتوا بتسمعوه جوه الكنيسة هو الطريق والتكرار يعلم الشطار واحنا مش شطار لكن اهو يجي مننا لكن محتاجين ده كله كلكم جربتوا تبعد عن الكنيسة اسبوعين ثلاثة تلاقينا نفسك بقيت لعبة في ايد الشيطان خطايا غريبة بتجيلك طب تبعد ليه يا حبيبي مش ليك اب اعتراف مش في اجبية ومزامير مش في كنيسة مفتوحة مش في اجتماع مش في خدمة مش في مسبح وقداس وتناول تبعد ليه لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك احنا نفتخر بربنا في القديسين بتوعنا احنا ولاد كنيسة قوية أبائنا علموا العالم علموا العالم التقوى نوم احنا ننقل هذا التخم احنا ما نعرفش عن اثناسيوس وكيرلس وامبانتونيوس وامبامكاريوس زي ما بيعرفوه الناس اللي بره اللي بتدرس طب دول صعايدة زينا دول ابائنا دول اللي حفظوا الايمان في العالم يا ريت نذاكر التاريخ لان وراء كل حركة في الطقس في تاريخ طويل وراء كل ايمان في معركة شديدة في التاريخ بين الحق والشيطان ويجي النهاردة الناس تفتكر وتتطلع حاجة وكأنهم لأول مرة بيكلموا فيها وطبعا كل ده قديم وكان معروف وما يعني مسلم لين ربنا يدينا نعمة ألا ننقل التخم القديم ونعيش أمناء لإيماننا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا